احنا شفنا مرحلة من حياة ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم ادعى من اور الكلدانيين وتجددت دعوته تاني في حران بعد ما مات ابوه و... وحصل اول مشكلة كبيرة لما اصطدم رعاته مع رعاة لوط وساعتها حكم صوت الإيمان والمحبة وغلبهم على الطمع ولوط خسر كتير لأنه راح بلاد ما تعرفش ربنا وحصلت حرب في سدوم وراح أبونا إبراهيم يخلص لوط برجالته وهو راجع من الحرب بنصرة قبله ملكي صادق إشارة للمسيح ورفض ياخد أي قرش من ملك سدوم وقال له لئلا تقول أنا أغنيت إبراهيم و وبعد كده شاف رؤية جميلة أن ربنا بيقول له أجرك كبير قوي قال له طب أنا ما عنديش عيال لغاية دلوقتي قال له تعالى معايا وفرجوا على النجوم وقال له أوعدك ولادك يبقوا زي نجوم السماء فآمن إبراهيم فحسبه الله له برا وبعدين عملوا الميثاق قطعوا الذبايح وعدى ربنا من وسطيها وابراهيم من وسطيها عشان يبقى بينهم ميثاق طول العمر انه ربنا هيلتزم بالكلام اللي قاله وفضل ابونا ابراهيم طول اليوم بيحمي الذبايح وواقف قدام ربنا لغاية ما شاف ربنا في عمود النار والدخان وكانت دي بداية الميثاق وقد تكون هذه بداية العهد القديم يعني كلمة عهد قديم لو حد عاوز يعرف ممكن تقول انها ابتدت في اليوم لانه ادم ونوح دول قصص صح لكن ما كانش فيه عهد مع شعب هنا بدأ عهد مع شعب ممثل في شخص واحد ابو هذا الشعب وجده اللي هو ابراهيم واما ساراي امرأة ابرام فلم تلد له شوف اللي صاحب فات كان بيقول ايه خدوا فرجوا على النجوم وقال له لا انا بقول اللي من احشائك هو اللي يورث وبعدين الصاحي يقول ايه وبرضه ساراي ما ولدتش وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر لما الواحد ربنا بيتأخر عنه في الاستجابة احيانا بيفكر بطريقة بشرية يعني ساعات الواحد في اول مشاكله يقول يا رب ويبقى عنده ايمان معقول ربنا هيتصرف ربنا هيستجيب ولما تطول يقلق تطول اكتر يبتدي بقى دماغه تشتغل يكون ربنا مش راضي على الطلب يكون مفيش فايدة يكون ربنا مش بيسمع يكون ربنا مش موجود اساسا يكون ايه يكون ايه فيضطر الواحد يفكر بطريقة بشرية كانت لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت سراي لإبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين فسمع إبرام لقول ساراي فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان يعني بقاله عشر سنين في كنعان استقر في كنعان وخلاص الأرض اللي هو هيورثها تحت رجليه لكن مفيش عيال لسه يعني ده بيوضح لنا ايه, إيه قلق ساراي جاي من فين لانه هي عارفة الوعد والوعد بقاله كتير واعطتها لبرام رجلها زوجة له فدخل على هاجر فحبلت ولما رأت انها حبلت صغرت مولاتها في عينيها فقالت ساراي لابرام ظلمي عليك انا دفعت جاريتي الى حضنك فلما رأت انها حبلت صغرت في عينيها يقضي الرب بيني وبينك بصوا يا جماعة هي ساراي صاحبة الاقتراح يعني أبونا إبراهيم راجل ما تهزش إيمانه ربنا وعده هيكون لك ابن قال لها خلاص هيكون لي ابن لكن لما ساراي هي اللي طلبت طبعا هي طلبت طلب يعني ضد حتى غريزة الزوجة وضد طبيعة أي زوج وده لوحده علامة استفهام كيف تطلب زوجة من زوجها كده حاجة غريبة لكن أحيانا شدة التعلق بالطفل ممكن يخلي الرغبة ملحة جدا لدرجة يعني وفي وعد كمان انه لازم هيجي طفل فيخليها تتصرف اي تصرف سارة مخطئة لانها تخطت حدودها وابراهيم مخطئ لأنه خضع لمشورة مراته دون الرجوع لله وما اتكلش على ربنا ما هي تاني زوجة في تاريخ البشرية تغرق جوزها إبراهيم هو المسؤول طبيعي بصوا يا جماعة أبونا إبراهيم غلطان طبعا لأنه هو اللي سمع الوعد هو اللي شاف ربنا هو اللي عمل الميثاق بينه وبين ربنا فكان المفروض بالإيمان القوي اللي عنده يقول لها لا مش دي الطريقة اللي ربنا قال لنا عليها لكن أحيانا الإنسان يضعف قدام أقرب الناس ليه لأنها مراته وعشرة طويلة جدا وهي اللي بتطلب وهو طبعا نفسه في طفل و... وفي زمانهم طبعا كون يبقى له جارية دي يعني ما فيهاش غلط الحاجات دي في زمانهم القضية ما هنا مش غلط وصح دي كانت طبيعة القبائل زمان كده ف يعني اتزحلق عاوز اقول لكم هذه المشورة تسببت في كارثة على مستوى التاريخ ما زلنا نعاني ونعاني منها هيبان هيبان الكلام لكن خلي بالكم غلطة واحدة ممكن تحصد ثمنها غالي جدا عبر سنين طويلة مشورة واحدة بفضلكم بلاش تعليقات كتير معلش مشورة واحدة ممكن تخليك تندم طول العمر ففي القرارات الكبيرة بالذات اوعى تسمع صوت العقل بس اوعى تسمع صوت اقرب الناس دون الرجوع لربنا لو ابونا ابراهيم راح دور وقف مع ربنا وسأله ما اظنش كان حصل حاجة لكن هو حتى برضو تلاحظوا القصة دي خالية لغاية كده من سيرة ربنا زي من من اصحاحين قصة ايه لما نزل مصر دنيا جوع وجوع شديد جدا نزل مصر وقال لها نتغرب هناك وقال لها قول عليكي اختي عشان انت شكلك كويس فين ربنا في الموضوع فين المذبح فين الصلاة فين طلب المشورة مش موجود شوفوا مجرد الواحد ينسى ربنا فترة ممكن يغلط غلطات خطيرة جدا عشان كده المسيح له المجد قال لنا صلوا على طول لأن في الوقت اللي هتنفصل فيه عن ربنا ممكن تقع وقعة جديدة ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة خلي بينك وبين ربنا خط مفتوح ما تقفلوش أبدا وانت سايق وانت بتشتغل وانت وسط الناس ما تقطعش الخط مع ربنا ما تروحش مكان ربنا يستناك بره ما يقدرش يدخل معاك ما تقعدش في قعدة ربنا ما يقدرش يقعد فيها على الترابيزة معاك بلاش لحسن تسمع مشورة وتمشي وراها وتندم طول العمر لما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها بدأت مضاعفات يعني خلوا الأسئلة من فضلكم في آخر الإصحاح كل إصحاح نسأل في آخره عشان التسلسل ما يتقطعش مع الكل المشورة دي أبونا إبراهيم خضع ليه وده على فكرة في حتة غلط بس في حتة تدل برضو على أن أبونا إبراهيم إنسان طيب جدا وإنسان متواضع وإنسان ما هواش يعني زعيم من النوع اللي, اللي آه دماغه بتحركه وإنسان طيب وبيخضع للمشورة ببساطة وهدام في قصص أخرى كمان جاية أنه إنسان فعلا طيب جدا وما بيمشي لكن هنا كان يحتاج إلى حكمة أكتر من كده أول ما حصل كده هاجر لأنها جارية شغل جواري يعني على طول الغيرة يعني أو الإحساس بالتميز بقى على سيدتها فعلى طول سارة حست إن جاريتها بتحتقرها ليه؟ ما هو أصل اللي يدي النعمة اللي معاه لمن لا يستحقها يستاهل اللي يجراله بمعنى انت معاك ابونا ابراهيم بركة كل الارض تديه لجاريتك ليه انت معاك المسيح تبيع المسيح وتركنه ليه طب تستاهل ان هم اهل العالم سوري في التعبير يعني تصغر في عينيه احنا زي سارة اللي عندنا كنز اسمه ابراهيم بس كنز الحق بالاصلي المسيح له المجد لو بعنا المسيح للعالم لو قلنا له خليك مع الناس يا رب انت مش هتلاقي في حياتنا ثمر لو تخلينا عن العلاقة المقدسة السرية بيننا وبينه نستاهل ان العالم يحتقر ده اللي قاله المسيح لو فسد الملح بماذا يملح لا يصلح لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس ده مصير المسيحي اللي ما يمسكش في إبراهيم في مسيحه اللي ما يخليهوش خاصته اللي يستهين بالبركة اللي في حياته في الآخر سيحتقر من أهل العالم اللي اللي ما عندهمش النعمة ليه لأن هم ممكن ياخدوا بركة مش عندك وبعدين تقول له ظلمي عليك طبعا آه يعني فيها برضو شعور هي مقهورة طبعا لكن هي مش مفروض تبرئ نفسها هو غلطان لكن هي غلطانة بالأولى هي صاحبة المشورة ساعات احنا نعمل زي سارة في حياتنا تغلط وتبقى انت صاحب الغلط وتدور على الشخص اللي تتهمه بالغلط اول واحد عمل المصيبة دي كان ادم نفسه اول ما ربنا جاي يقول له ادم انت كلت قال له ما الست اللي انت اديتهاني يعني انا الغلطان بقى انا فكرت فيك وقلت لا يحسن ان يكون ادم وحده اصنع له معينا نظيره جبت لك واحدة زي الفل من لحمك ومن دمك عشان تشاركك حياتك وتفرحك وتفرح معاها اول غلطة تعملها تقول المرأة التي اعطتني ولما راح ربنا الحق الحواء يعاتبها قالت له الحية الحية هي السبب ظلمي عليك كان المفروض ظلمي عليك يعني انت ظلمتني انت ظلمتني بالظبط كده انت انت جنيت عليا مع ان ابونا ابراهيم سمع كلامها مسكت برضو ده معناه مهم ممكن تسمع كلام واحد فتأذيه ابنك ممكن يطلب منك طلب ما يكونش لمصلحته لا تخضع لمشاعر الأبوة الكاذبة ما تسيبوش ياخد حاجة تأذيه لأنه هيتعدي الأيام وهيقول لك ظلمي عليك يا ريتك شديت عليا صدقوني أنا بشوف شباب لما تتعثر حياتهم يقولوا الكلمة دي يا ريت أبويا ما كانش دلعني يا ريت أبويا ما كانش جاب لي كل الفلوس دي وما كنتش بقعد معاه ساعة ظلمي عليك والأب تيجي تكلمه ويقول لك ده أنا بعمل كل ده عشانه ده أنا كنت بسمع كلامه ده أنا كنت برضيه في طلباته ويعني ترضيه في طلباته بس أذيته إبراهيم رضى سار في طلباتها أذاها وجع قلبها ومرر حياته فقال ابرام لسراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك برضه ما رجعش لربنا خلي بالكم قال لها ما هي جاريتك اعملي فيها اللي انت عاوزاه فأذلتها ساراي برضه ستات في بعض ما هو مش مستحملاها فبدأت تذلها كجارية فهربت من وجهها نشوف هيحصل ايه فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها ساعات لما نتذل يبقى الحل الأول اللي يجي في دماغنا نهرب من الذل نهرب من الألم نهرب من التجربة بينما تكون مشورة ربنا غير كده فيجي ربنا يقول لك لا حط راسك تحت الذل استحمل شوية أنا عاوزك تستحمل ارجعي لمولاتك واخضعي لها طب أنا مذلولة مقهورة بتعاملني وحش بس ربنا عاوز كده ربنا عاوزك تتألمي شوية هاجر تمثل النفس البشرية العادية اللي أول ما تيجي يجي ألم تدور على مهرب تهرب منه لكن ملاك الرب لما يجي للنفس اللي بتهرب من الألم دي تقول لها انت جاية منين ورايحة فين من أين أتيت وإلى أين تذهبين السؤال ده مهم جدا لأن هو ده اللي هيحدد مسارك إذا كنت إنسان تبع ربنا ولا لأ انت جاي منين أساسا رايح فين لو قلت لي جاي من بيتنا ومروح بيتنا أقول لك ما فهمتنيش لو قلت لي جاي من الأرض وراجع للتراب الأرض أقول لك وعيتك بيضة لكن الإجابة السليمة إيه أنا مولود من فوق وراجع السما تاني من أين أتيت وإلى أين تذهب أصلك إيه لو أصلك سماوي لو أنت اتحدت بأبونا إبراهيم لو أنت تحمل ثمر عن أبونا إبراهيم ثمر الإيمان يبقى أنت تبع السماويين وهترجع السما تاني فما تسيبش أبونا إبراهيم يا رب تكونوا فهمتوها هاجر سيبكم الجانب الرديء في القصة تمثل الأمم اللي المسيح له المجد قبل أن يتحد بيهم حسب تاريخ البشرية المسيح كان بتاع اليهود بس بتاع سارة بس لكن سمح أن يرتبط بجارية عبدة تعيش في الخطية اسمها العالم والأمم والبشرية والأمم يسبقوا اليهود في الثمر فهمتوا؟ يعني لما المسيح جه مين قبله الأول؟ هاجر ولا سارة؟ هاجر العبد هاجر الوثنية يعني إيه؟ دي إشارات رمزية سارة تمثل الشعب اليهودي اللي طول عمره مرتبط بربنا لما جه المسيح لم يثمروا منه فاهمين؟ ما أثمروش منه بينما الجارية الجارية هنا رمز العبودية الشر يعني اللي كلنا أمم على فكرة احنا مش في الأصل يهود كلنا أمم لكن المسيح ارتضى أن يعاشرنا ونصير له خاصة ونثمر منه فعشان كده السؤال الخطير اللي يسأله لنا ملاك الرب انتم منين قولوا من عند ابونا ابراهيم ورايحين فين راجعين لحضن ابونا ابراهيم طالما انتوا اتحدتوا بابونا ابراهيم ابراهيم رمز للمسيح هنا لما اقصد ابراهيم يبقى بتكلم عن ربنا يسوع دلوقتي لانه ده ابراهيم ده الحركه الاسم الحركي يعني المسيح له المجد طالما اتحدنا بيه طالما شايلين ثمر الروح القدس ما تسيبوش خليك لازق له لانك اتيت من عنده ولا بد ان تعيش معه الى ان ترث معه وعشان كده لأن هاجر تحمل عن أبونا إبراهيم هتاخد وعد دلوقتي فيقول لها الملاك إيه تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسرة يعني إحنا كمان وإن كنا عبيد للخطية لما عاشرنا المسيح واتحدنا بيه نثمر ثمرا بلا حدود مع أننا في الأصل مش خاصته في الأصل ملناش فيه في الأصل ما نستاهلش نعرفه صعبة الحتة الفلسفية دي ولا حد فهمتوها تاني سارة تمثل المرأة الشرعية لإبراهيم وعبر الأجيال عرفنا أن ربنا هو إله إسرائيل له شعب واحد مختار خاصته هي اليهود لما جه ربنا يسوع له المجد اللي هو إله إسرائيل الحقيقي خاصته شعبه لم تثمر منه رفضوه مش عارفين يجيبوا منه عيال عيال رمز للثمر الحياة الجديدة والروحانية فتحول بخطته أن يحتوي الأمم وأن يكون إله لكل الناس إله للعبيد يكون معاشر هاجر فهاجر اللي رمز للإنسانة اللي ما كانش ليها في ربنا أو للشخص اللي مش في الأصل يهودي هي اللي سبقت سارة وجابت نسل الأمم في التاريخ سبقوا اليهود في معرفة المسيح وبمعنى آخر كتير من الخطاة يسبقوا المتدينين في الثمر الروحي يعني ممكن يبقى واحد بعيد قوي عن ربنا لما يقرب من ربنا يجيب ثمر أسرع وإحنا اللي نكون في الكنيسة بقالنا سنين مش عارفين نطلع شوية محبة نقية مش عارفين نسامح أعدائنا مش عارفين نثمر حياة جديدة وتيجي هاجر العبدة المصرية المرزولة اللي احنا كمتدينين اتجاسر واقول مش مش مالي عينينا تكون هي اللي تجيب الثمر الانسان لما يبقى حامل ثمار من ابراهيم من الروح القدس من المسيح لابد ان يحتمل الم فصارت ذلها اوعى تهرب من الصليب بدل بقيت تبع ابونا ابراهيم بقات بدل بقيت تبع المسيح جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون هتمشي مع المسيح هيبقى في شويه ذل في حياتك ما تهربش منه ما تهربش ارجع بيتك ارجع يعني مكان الالم ما تهربش من الالم لان ام بقول علمنا الهروب من الالم هروب من الله حاسب لكن بدل في ثمر بيوعدك تكسيرا أكسر نسلك ولا يعد من الكسر بس نرجع بقى لقصة القصة الحرفية بس هل النسل ده رب هو اللي انت وعدت بيه لا ده النسل ده هيبقى العدو الأساسي للنسل الثاني هيبقى المعطل الأساسي لأنه دخل بحكمة بشرية مش بخطة إلهية ودي خطورة الحكمة البشرية العقل لما يدخل التدبير البشري لما يدخل وابتكارات البشر لما تدخل تعطل خطة ربنا يا إبراهيم وسارة لو كنتوا كملتوا المشوار صح كنتوا عافيتوا البشرية من مئات الحروب والمهازل والمك... والكوارث ربنا يستر قال لها ملاك الرب تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسرة وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل إسماعيل يعني الله سمع لأن الرب سمع لمذلتك إسماعيل لأن الرب سمع لمذلتك أنت مذلولة وبتصري ربنا ربنا هيسمع لك وأنه يكون خلي بالكم بقى هذا النسل اللي دخل غلط في التاريخ إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن الكلام ده ينطبق على شعوب معينة ماشي ان هم عايشين يعني عين بعين وسن بسن ويخبطوا في بعض ولا سلام حقيقي بينهم وبين أحد وأمام جميع إخواته يسكن دي فين إخواته ولسه بلوش إخواته لكن هي إشارة أن هيبقى لسه ليه أخ إسحاق لسه هيجي إسحاق هيجيب نسل تاني وهيفضل خلط بين النسلين بين النسل المختار المقدس وبين النسل اللي جه مش صح لكن المسيح يقول في العهد الجديد ايه دعوهما ينميان معا فما تتخضوش في ناس تنزعج تقول ده التبشير بأديان أخرى أكثر من التبشير بالمسيحية ده في آلاف بل ملايين غير مسيحيين وأيضا في كثرة ونجوم السماء في العدد من المسيحيين خطة ربنا كده خطة ربنا انه يسكن امام اخوته مع انه مش مش هو ده المختار مش هو ده المطلوب اسحاق وليكن مقصود بيه اسحاق ونسله لانه ما نعرفش وممكن تتقال انه جميع اخواته يسكن يعني يعاشر اهل العالم لان هم شبهه فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايل رؤيا أو رؤي يعني الله قد رأيته أو رؤية الله لأنها قالت أها هنا أيضا رأيت بعد رؤية يعني جاء هاجر كانت فرحانة أنه هي هربانة وهتموت في هروبها لأنه ملهاش حتة تروحها جالها ربنا وارتقى برضو ما نقدرش ننسى أن ربنا حنين على الكل مع أن هاجر أكيد تضايقه كقصة لأنه أبونا إبراهيم حبيبه مشي غلط وصار شريكة الإيمان الأولى مشورتها غلط لكن وماله هاجر ملهاش ذنب فربنا يديها نعمة ويبارك لها عشان خاطر إبراهيم ولكن برضو هذا التدبير البشري يكون عثرة في التاريخ ومشكلة لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي ها هي بين قادش وبارد فولدت هاجر لبرام ابنا ودعا برام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل وكان برام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام ولما كان برام ابن 99 سنة فيلم خالصة يعني 86 جاب إسماعيل 99 يعني بعد 13 سنة خلي بالكم دي برضو تحدي للإيمان تاني طيب ربنا مش عاجبه هاجر واللي حصل او مش دي خطته طب تاني سنة بقى يا رب يعني اسعفهم بقى لانه ضعفوا مرة ما تسيبهمش يضعفوا تاني لازم ايمانهم يشد كل تأخير في الاستجابة بيخليه ايماننا يكبر من غير ما نحس احنا بنستعجل وبنتعب وبنتعثر وبنشكي وبنتذمر احيانا لكن التأخر في الاستجابة بيرفع الفولت كل شوية بيخلي الإيمان يش- يزيد ويشد لأنه ده احنا لسه جولات تاني مع أبونا إبراهيم ده لسه بعد ما هيجي هذا ال- المنتظر هيجي بعد كام سنة يقول له هات لي اسحاق ذبيحة بقى كفاية عليك كده قبل ما يكون اتجوز وجاب عيال فلسه قدامه اختبارات عالية جدا فلازم يطول عليه في الاستجابة عشان يبقى أقوى من كده ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم عند سن التسعة وتسعين ربنا قال لإبراهيم إيه أنا الله القدير اشمعنى كلمة القدير أنا أقدر يا إبراهيم اللي أنا قلته أقدر أعمله اوعى تتهز هو طبعا ما زال مستني الوعد الأرض شافها لكن الوعد اللي يهمه بالنسل ما شافوش قال له أنا الله القدير خليك قد- سر أمامي وكن كاملا كن كاملا دي أول مرة تتقال وهتتقال كتير بعد كده الله يريد من أولاده أن يكونوا كاملين كونوا كاملين كما أن أباكم كامل وكونوا قديسين زي ما أبوكم قدوس لأن كتير مننا يمشي خطوتين ويكتفي بشيء من الكمال يعني أنا كويس لا مشي سر أمامي وكن كاملا لا تقف التقوى عند حد وربنا ما بيقفش مع أولاده عند مستوى روحي أبدا بيكبروا بيكبروا وكل ما هيكبروا هيبان بركتهم وعظمتهم سر أمامي وكن كاملا سر أمامي يعني إيه آه يعني يمشي قدامي وأنا همشي وراك ما هي ببساطة كده يعني امشي في السكة امشي ما تقفش يعني كن كاملا هنا بمعنى ايه ما تقفش عند حد اسمع كلامي ومشي معايا و- وما تتراجعش عن اللي خدته انت خدت كتير وشفت كتير ولسه هتشوف اجعل عهدي بيني وبينك الاصح ده بالذات في حوالي سبع ثمان مرات واحنا بنقرا كده عدوا كلمه عهد لان دي اول مره تيجي سيره العهد وانا قلت لكم ان العهد القديم بدا عند ابونا ابراهيم اجعل عهدي بيني وبينك واكثرك كثيرا جدا طب ما هو شاف اسماعيل لا الكلام مش على اسماعيل ده هو نفس الكلام اللي من اصحاحين لما قال له خرجه كده في الصحو في الصحراء وقال له اتفرج على السماء شايف النجوم ولادك هيبقى قد دول وتاخدوا بالكم ان ولاد اسماعيل ما توعدوش بالنجوم ما تسموش بالنجوم فاهمين لان ما لهمش المجد بتاع النجوم ما لهمش الحياة السماوية هم هيبقوا كتار بس لكن ولاد ابراهيم اللي ليهم وعد ان يكونوا كنجوم السماء ور- ورمل البحر يعني ايه لينا رجل على الارض ولينا رجل في السماء ما خلي بالكم هو احنا دلوقتي طالع لنا جناحات ما احنا ارضيين لسه لكن جوانا حياه سماويه فلنا البركه على الارض والبركه في السماء لنا قوه الحياه مع الله على الارض وقوه الاستمرار في السماء في بعد كده وبعد كده فسقط ابرام على وجهه الحضر معانا موسى بقى دي كانت حركة موسى المشهور خر على وجهه كان موسى أول ما يتزنق يخر على طول وأول ما ر- ي- موسى يخر على الأرض ربنا كمان يضعف قصاده ويقول له خلاص حاضر فأبونا إبراهيم وخلي بالكم ده راجل كبير ده 99 سنة لكن سجد على الأرض لمجرد إن ربنا بيقول له أنا عهدي بيني وبينك صدقوني كل مرة نسمع كلمة عهد جديد دي مفروض نخر على الأرض أنا يا رب تعمل بيني وبينك عهد أنا أطلع مين أنا إيه عشان أعمل معاك عهد ما تشوف حد كويس أنت تعمل عهد مع ملوك مع رؤساء وحتى دول ما يستهلوش لكن تبقى أنت يا رب تقول أعمل عهدي بيني وبينك فأبونا إبراهيم بالتضاع خر على وجهه قال له لا ما أنا ما استاهلش تديني كلمة وتقول لي وعد أما أنا فهو ذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم بص يا ابن إبراهيم هخليك أب جمهور هنا يعني شعوب كتيرة جدا من الأمم بينما أبونا إبراهيم ينسب إليه تاريخيا شعب واحد بس لأن له ابن واحد اسمه إسحاق وحفيد واحد اللي خد البركة اسمه يعقوب ثم نسل يعقوب اللي هو إسرائيل فجسديا أبونا إبراهيم ليس أب جمهور وإنما أب شعب تسمية إبراهيم تعني أب شعوب أو أب جمهور من الأمم يعني مش شعب واحد ودي شرحها بولس في غلطي في العهد الجديد لأنه قال لنا أبونا إبراهيم من الأول واخد اسم مش عشان يبقى جد اليهود عشان يبقى جد المؤمنين وأثمرك جسيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين خلي بالكم الكلمة دي نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملك ملكا أبديا وأكون إلههم وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم عمال يقول نسلك نسلك معلمنا بولس بقى أستاذ العهد القديم في الشرح اكتشف أو نبهنا لاكتشاف غريب جدا ان كلمة نسل هنا اللي بتتقال في الحتة دي بتاعة العهد لا تعني شعب يأتي من نسل إبراهيم وإنما نسل في أصلها العبري لما قالها ربنا تعني شخص يجي من ولاد إبراهيم عمال يقول له عهدي بيني وبين نسلك أكون البركة في نسلك وطلع إنه كلمة نسل آه ندخل على غلطية ثلاثة معلش دقيقة عشان نفهم الحتة دي من بولس وهو بيشرحها ما هو جمال الكتاب إنه الكتاب شرح نفسه هقرا حتة من أول عدد ست غلطية ثلاثة من أول ست كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا دي خدناها دي بولس بيذكرها عشان يعلمنا حاجة اعلموا إذا أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم يبقى بيقول لنا اللي عندهم إيمان هم دول ولاد إبراهيم والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم تاني الكتاب اللي هو العهد القديم السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم يعني لأن ربنا بسابق علمه عارف أن البر هيبقى عن طريق الإيمان من أول التاريخ بشر أبونا إبراهيم وقال له فيك تتبارك كل الأمم إذا الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن يعني اللي هياخدوا البركة زي أبونا إبراهيم هم ولاده في الإيمان مش ولاده بالجسد لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة اليهود بعد كده جالهم ناموس الناموس عمل فيهم إيه حكم عليهم باللعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به يعني خلي بالكم لما جاء دخلوا اليهودية بقى وجي موسى وادى الشريعة الشريعة اللي عندهم تحكم عليهم كلهم ان هم ملعونين لان محدش فيهم جاب عشرة من عشرة في الناموس لم يثبت أحد في الناموس اليهودي فأصبح اليهود كتابهم وناموسهم وشريعتهم تؤكد ان هم ملعونين يبقى طلعوا من البركة فاللعنة عكس البركة طب أبونا إبراهيم خد كلمة بركة هو ونسل بينما نسله الجسدي خد لعنة اللي هم اليهود يبقى أتاري كلمة نسله تعود أساسا على بالروح أو بالإيمان ولاده اللي هيتشبهوا به نعدي شوية كده وننط على العدد 15 أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه يعني بلغة البشر بحسب الإنسان يعني في نظامنا كبشر محدش يقدر يبطل عهدا تمكن يعني لو كتبت أنا عقد عهد زي العقد بيني وبين أي شخص فيكم ومضينا عليه ما يقدرش واحد تاني يبطله أو يزود عليه ما خلاص احنا بس اللي مضينا وطرخنا ورحنا الشهر العقاري بقى في ميثاق بقى في عهد ما حدش يقدر يلغيه ولا يزود عليه العهد ده كان امتى فيقول واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله اللي هي الحته اللي احنا كنا بنقراها دلوقتي في التكوين شوفوا بقى بولس يقول ايه لا يقول وفي الأمثال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد اللي هي بين قوسين وفي نسلك الذي هو المسيح يبقى بولس فهمنا ان كلمة فيك يا ابراهيم وفي نسلك يعني فيك يا ابراهيم وفي المسيح اللي جاي منك تتبارك كل امم الارض بولس اللي شرح الحتة دي لانه في العبري كلمة نسل هنا ترجمتها شخص معين من ولادك مش نسلك بمعنى ال ال your offsprings يعني مش مش ولادك مش ال مش مش الشعب اللي هيجي منك الحقيقه مش كده دي ما الترجمه الدقيقه في نسلك ليست جمع وانما مفرد فعشان كده بولس بيشرحها ويقول لم يقل في الامثال لو هو يقصد شعوب واولاد ولكنه قال في نسلك الذي هو المسيح اذا الايه دي او الوعد ده راح لابونا ابراهيم اشاره ان فيك يا ابونا ابراهيم في ايمانك وفي ابنك اللي جاي بعد 3000 سنه المسيح تتبارك كل أمم الأرض طب اليهود اللي جم من إبراهيم بالنسل بالجسد خدوا لعنة في النوم ماشي يبقى مين ليه في إبراهيم أكتر إحنا طبعا خلي بالكم مش بالتعصب اليهود واخدين لعنة من أول الكتاب لآخره أما المؤمنين بالمسيح على مثال إيمان جدهم ما هو هنا المثل الأعلى مين أبونا إبراهيم بالإيمان فهو جدنا بالمثل بالتشبه اللي يؤمن بالمسيح ياخد بركة أبونا إبراهيم وبركة إبراهيم إيه أجرك كثير جدا ملكوت السماوات واضحة ولا صعبة لأن دي فلسفة المسيحية كلها إن إحنا ليس لنا بر بناموس مكتوب وشريعة ننفذها البر بتاعنا بالإيمان وأول واحد عمل الحكاية دي أبونا إبراهيم آمن فتبرر وإحنا على المثل ده نؤمن فنتبرر جه موسى وحط شريعة وحط ناموس كل اللي مشي وراه خدوا لعنة مش لأن الناموس غلط لأن الناموس حكم عليهم بالإعدام لأن محدش فيهم بيرفكت لكن كل اللي دخلوا على ربنا بإيمان أبونا إبراهيم صدقوه وثقوا في كلامه حطوا ثقتهم فيه وفي صليبه هياخدوا السماء مشيت الحكاية نرجع للتكوين تاني بلاش كلام جانبي يا جماعة معلش عشان التشتيت هخلص في دقايق انا عارف طولت احنا دلوقتي في صح كام 17 قال الله لابراهيم واما انت فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدك في اجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختم منكم كل ذكر اول ذكر للختام في الكتاب بس خلي بالكم هو الختان جه الأول ولا العهد دي هتفرق جدا في الشرح دلوقتي دي بولس هيفرد لها إصحاح كامل في العهد الجديد عشان يقول العهد جه الأول ومدخله كان إيه الإيمان بس أمال الختان جه ليه أصبح علامة عهد علامة عهد يعني إيه بما أنك آمنت فدخلت في العهد هتاخد علامة في جسمك تقول انك بتاع ربنا تقول انك مختلف عن بقية الناس لكن هل العلامة دي الختان ده هو اللي يبررك لا خلي بالكم المعنى ده لان اليهودي ما زال الى اليوم يفتخر انه مختتن كانه مميز عن دون البشر والعلامة اللي في جسمه دي تخليه فاكر انه هو اللي بتاع ربنا وربنا في جيبه فبولس دخل فيهم شمال وشركهم وبهدلهم مع انه في الاصل يهودي وقال لهم ان كان على الختان انا مختتن وانا فريسي وانا واخد درجات اعلى من اي درجات يهودي لكن عاوز اقول لكم حاجه ان ابونا ابراهيم تبرر حسب برا قبل ما يكون مختتن لما امن تبرر ده خد الختان بس علامه تمييز من هنا ورايح يبقى مختلف عن بقيه البشر بعلامه في جسمه هكملها وهنقرا تاني العهد والوعد كلمات متقاربة الوعد طبعا العهد أقوى أو أدق الوعد فيه وعود كتير أنا أكون معاك اسمه وعد لكن عهد يعني إيه آه زي كونتراكت بالظبط أتعهد أمامك أتعهد إن أنا هديلك خلاص بقى دي كلمة عليا هي قريبة من الوعد بس الوعود ممكن تبقى كتيرة العهد شكلها أقوى شوية تخت- تختنون في لحم غرلتكم فيكون اللي هي السيركمسيجن يا جماعة فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة يعني خلي بالكم الولد اللي اتولد جوه البيت في تامن يوم يختتن حتى ربنا يسوع قبل الختان عشان يتمم كل حاجة في نفسه ففي اليوم الثامن اتختن خلي بالكم في الشريعة اليهودية كمان لا يأخذ اسمه إلا يوم ما يتختم يعني ال- العيل يفضل ما يتسماش لغاية اليوم الثامن وفي اليوم الثامن ي- يديله الاسم ليه لأنه ملوش قيمة لغاية ما يدخل في الشعب لغاية ما يبقى تبع ربنا فاهمين المعنى ملوش لازمة ملوش قيمة كأنه لسه ميت لكن يوم ما يتختم في اليوم الثامن يتسمى عشان كده الكتاب يقول سمي يسوع في اليوم الثامن كما قيل من الملك الملك كان قايل لهم هيتسمى يسوع طبعا احنا في العهد الجديد بقى المعمودية هي اللي مكان الختان والمعمودية هي اللي تدي البر لأنها بتيجي مع الإيمان وفي نفس الوقت تلاحظوا ان احنا في طقسنا غالبا بنغير اسم الطفل في المعمودية إشارة إلى نفس الفكر ان ده عهد جديد كأنه اتولد النهاردة في المعمودية ولغاية النهاردة في بيوت مسيحية حلوة تعمل عيد المعمودية كل سنة مش عيد الميلاد يعني الأشطر الروحيين يعملوا مش اتولد يوم ايه اتعمد يوم ايه لأن هي دي الأهم هو ده الاسم الجديد هو ده النسب يعملوا الاثنين يبقى كويس مصلحة للعيال وليد البيت والمبتاع بفضة يعني افرض عبد اشتروه بدل هيقعد في البيت بدل هيدخل الكنيسة حتى لو جه من بره يسري عليه العهد طب يسري عليه ازاي ياخد العلامة فيتختن هو كمان يعني في ناس جاية من بره طب هما اللي يجي من بره يدخل من نفس الباب كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا طب هل الختان اللي في اللحم خلصهم الحقيقة لا فتسمعوا بقى في النبوات بعد كده يتكلم عن حاجة جديدة اسمها ختان القلب من النبوات من قبل ما ندخل على العهد الجديد وبولس بقى يأكدها انه يا جماعة الختان كانوا بيقطعوا حتة لحم صغيرة تبقى علامة جسدية لأن الموضوع لسه كله بروفا جسدي لكن ال- الأهم انك في العهد الجديد مختتن لله يعني ايه يعني قلبك اتختم بقى بتاع ربنا اتخصص لربنا اما الجسد فلا يعني ان يكون فيه ختان ولا لا مش هي دي اللي هتبررك فاصبح في تعبير في العهد الجديد اسمه ختان القلب بالروح فالروح القدس عشان كده الميرون ده هو الختم بتاع الكنيسة اللي يختم كل واحد يحط اسم الاب والابن والروح القدس على كل حتة في جسم الانسان فيبقى الانسان بتاع ربنا لكن هل لو مش مش مختتن يعني ما تفرقش خلاص دي كانت علامة جسدية حرفية اما احنا عندنا الحقيقة الروحية تقطع تلك النفس من شعبها طب اه دي بقى قضية مهمة اشارة واضحة ان اللي ما عندوش ختان مش في الشعب اللي ما اتعمدش وخد ميرون مش تبعنا مش مكرس مش مخصص لله ملوش بر مش داخل في العهد خلي بالكم اذا العهد الجديد مرتبط بايه عهد قديم مرتبط بعلامة الختان والجديد مرتبط بالمعمودية والميرون انه قد نكث عهدي قال الله لابراهيم سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي يلا بالمرة كمان بل اسمها سار وهي كمان لانها تبقى ام المؤمنين وده الاسم اللائق بيها الحقيقة آه، سارة يتغير اسمها كمان لان سارة هتبقى اسمها يعني ما معناه فرح يعني هتبقى أم الفرح ساراي المتنكدة يا عين الكئيبة اللي بقالها سنين مستنية العيل لا هتبقى أم الأفراح عشان كده في أشعياء يقول افرحي أيتها العاقر ابتهجي واصرخي بفرح أيتها التي لم تلد لأن أولادك ملهمش عدد كانت إشارة على سارة وإشارة على كنيسة العهد الجديد اللي الأمم الوثنيين لما يطلعش منهم نفر طلع منهم آلاف وملايين القديسين وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون فسقط إبراهيم على وجهه وضحك ضحك ليه وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة كان الفرق بينهم عشر سنين وعشان كده بنقول في كورسات المخطوبين كفاية عشر سنين فرق لأنه لقينا الحكاية مشيت مع أبونا إبراهيم أكتر من كده بتخاف حتى أبونا إبراهيم لما سمع الحكاية استكتر طب كلامك حلو يا رب بس يعني معقول ضحك على فكرة كلمة ضحك دي اللي هي تطلع ايه بعد كده اسحاق اسحاق يعني ضحك فالولد اللي هيتولد كل ما يناديه يفتكر يوم ما شك في ربنا ان انت استكترتي الله القدير يقول كن سر امامي وكن كاملا لاني قدير قال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك شوفوا المعنى ده فاكرين لما موسى قال لربنا ارسل بيد من ترسل انا موافق على كل المشروع اللي انت بتقوله بس شوف حد غيري هي نفس الفكرة قال له طب بص ما تقلش على نفسك يا رب كتر خيرك كفاية من ايدك اسماعيل ادينا شفنا عيل والسلام يعني هو حاسس ان اللي بيتقال كتير قوي ومش عاوز يعشم نفسه تاني او حاسس انه مش جايب الطلب ده هفضل اثق لسه فيك يا رب وانا بقيت 100 سنه خلاص اسماعيل جه وخلاص وديك قبلته ورضيت عننا ورجعت لنا هاجر واسماعيل والولد بقى في البيت اه طبعا مش قادر ليت اسماعيل يعيش امامك يعني ايه ما تخلي اسماعيل في ناس كانت بتعتقد او في ناس ممكن تفسرها ان ابونا ابراهيم خاف لا يكون اسحاق هيجي اسماعيل يموت لانه اسماعيل جه غلط فهو اب للكل قال له طب اسماعيل خليه يعيش فقال الله بل سار امرأتك تلد لك ابنا انا قلت يعني قلت وتدعو اسمه اسحاق اللي هي ضحك واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده نسله اللي هي مين المسيح قلنا بقى كلمة نسل هنا نفهمها على طول المسيح فانا ابن اسحاق ابنه بعدها بألفين سنة كده بأكتر لنسله أقيم معه عهدا أبديا دي ما اتقالتش على العهد القديم أبدا العهد القديم له نهاية الجديد هو اللي أبدي العهد الجديد هو اللي مفتوح ملوش نهاية لأن المسيح بدأ العهد الجديد لما جالنا على الأرض والعهد الجديد لا نهاية له أبديا وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه حاضر يا إبراهيم أنا مش مش هموته ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا يا سيدي 12 رئيس يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن فيها ولكن عهدي أقيم مع أصحاء الذي تلد لك سارة في هذا الوقت من السنة, السنة الآتية فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم الظاهر كان نزل وقعد عشان كده تلاحظوا من وسط الكلام انه الحكاية بقت ايه أخرجه وأراه النجوم وقعد يقول له ومرة دي بيقول صعد عنه يعني كان قاعد معاه فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين أنا فاضل لي حتتين هقراهم صغيرين فاستحملون وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله من مزايا إيمان إبقون إبراهيم إنه إيه تمام يا فندم حاضر ربنا خلاصة اللي فات ايه اختم في نفس اليوم لما كل الناس والعيال بما فيهم نفسه واختتن ابونا ابراهيم وهو ابن 99 سنة واسماعيل كان عنده 14 سنة وكل الذكور اللي في البيت لان ربنا قال ختان فكان ختان في نفس اليوم وكان ابراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غلته وكان اسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غلته في ذلك اليوم عين عينه ختن إبراهيم وإسماعيل وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه ننط على رومية أربعة عهد جديد فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد يعني هنفهمه لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله يعني لو أبونا إبراهيم كان عمل حاجة حلوة فأخذ البر كان هيقدر أبونا إبراهيم كل ما يقف قدام ربنا يقول له بص أنا عملت حاجة حلوة فأنت اديتني البر فيبقى دايما بيفتخر أمام الله لأنه ماذا يقول الكتاب آمن إبراهيم بالله فحسب له بر أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين أفهمها لكم معلش لو أنا جيت لواحد في حضراتكم وعملت له شغلانة صلحت له العربية لو اداني فلوس آه، يعني حقي أجرة ماشي لكن آم، ويبقى هو مديون لي كمان يعني هو يبقى مديون لي بال- بالشغلانة اللي أنا عملتها لكن لما هو يقول لي أنت عجبتني فخد الهدية دي من غير متعب من غير معمل ادي فرق الأجرة من العطية أو من النعمة بمعنى أبونا إبراهيم ما كانش عمل حاجة لسه هو كل اللي عمله آمن يعني وثق في ربنا صدق صحيح نتيجة كلمة آمن دي عمل حاجات كتير قوي لكن ربنا اعتبره بار لأنه حط ثقته في ربنا طبعا الإيمان ده مليان أعمال بعد كده لكن ربنا مش مديون لإبراهيم لا ربنا اداله البر على سبيل نعمة gift فاهمين ازاي ابراهيم انت انا مبسوط بيك خد الهدية دي هتبقى بار في عيني وكل اللي هيعمل ذلك هيبقى بار كل اللي هيؤمن اليهودي بعد كده ركن الحتة دي من دماغه وبقى يعمل الآتي يعمل ذبايح وفروض والتزامات ويقف قدام ربنا يقول له هات اللي عليك بقى مداين ربنا فبولس عاوز يصلح الموقف يقول لهم بصوا يا جماعة في الأصل الحكاية ما كانتش كده اليهودي اللي بيقف يقول لربنا اديني اللي عليك لأن أنا عملت فأنا ليا حق عندك ده لا يمكن هياخد البر أما أبونا إبراهيم اللي لسه ما كانش عمل حاجة بس آمن خد البر هيشرحه أما الذي يعمل عدد أربعة فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بدل أنا اشتغلت يبقى ما يقدرش يقول لي خد الهدية أقول له هدية إيه ده أنت مديون بل على سبيل دين أما الذي لا يعمل ما عملش حاجة ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم ننط- نعديها دي عشان ما نشرحش كتير فيقول عدد تسعة أفهذا التطويب هو على الختام فقط أم على الغرلة أيضا يعني اللي سترت أسامهم وغفرت أسامهم دول كانوا مختونين بس لا ده كانوا أمنوا أن ربنا هيسامحهم فخدوا لأننا, هنا لأننا نقول حسب لإبراهيم الإيمان برا كيف حسب أهو في الختان أم في الغرلة ليس في الختان بل في الغرلة الغرلة عكس كلمة ختان أغرل يعني غير مختتم فأبونا إبراهيم حسب له البر إمتى قبل الختان دي قضية شغلة بولس جدا ليه احنا قريناها في تسلسل الأحداث في العهد القديم ان ربنا حسبه له برا وبعدها بكام اصحاح قال له انا قيم عهدي معاك ونخت نختن نختنك انت واولادك علامة عهد لكن قبلها كان خد البر فهنا بيفكرنا كيف حسب البر أهو في الختان أم في الغرلة ليس في الختان بل في الغرلة وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة هو عاوز يطلع أبونا إبراهيم مين أبو مين أبو الأمم أبو الأغرل مش أبو المختتم بس اليهود بيقول أبونا إبراهيم مختتم زيي فأنا تبعه أنت لأ فاحنا بولس بيقول له لا ابونا ابراهيم ابويا غصب عن عينك لانه خد البر بالايمان قبل الختان انت تنتسب لي عن طريق الختان انا انتسب لي عن طريق الايمان والبر اللي يفرق معانا البر خده بالايمان مش بالختان واضحه الفكره اللي عاوز يوصلها بولس وابا للختان كمان للذين ليسوا من الختان فقط بل يسلكون ايضا في خطوات ايمان ابراهيم يعني ممكن ابونا ابراهيم يبقى ابو المختونين اه بس لو عملوا ايه لو امنوا برضه يعني ممكن اليهود يقول ابونا ابراهيم جدي اه ممكن بس عيش خطوات ايمان ابونا ابراهيم مش الختام بس اللي هيخلي ابونا ابراهيم جدك لازم تمشي على خطوات ايمانه عشان يبقى ابونا ابراهيم تبعك فإن فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد ننط آخر حاجة فعلا في غلطية هنحط مقارنة بس بين سارة وهاجر في العهد الجديد أنا طولت أنا عاسف غلطية غلطية آه ثلاثة غلطي أربعة غلطي أربعة يا جماعة هخلص وأمشي الناس وأسمع الأسئلة عشان بس ما يضربوناش غلطي أربعة يا جماعة عدد واحد وعشرين معلش الحتة دي أصلها فيها فلسفة كتيرة أو فيها فكر مهم حتى لو بدت صعبة شوية أنا آسف على التطويل عدد 21 قولوا لي بصوا رسالة غلطية دي كتبت أساسا عشان تعالج مشكلة بين ناس مسيحيين من أصل يهودي وناس مسيحيين من أصل أممي واليهوديين اللي بقوا مسيحيين ما زالوا حاسين ان هم أفضل بحكم الختان والناموس وموسى والكلام آه فكان معلمنا بولس عاوز يهد هذا التعصب فقال ايه قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس اللي هو الكتاب يعني فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان هيحكي لنا بولس الحكاية تاني واحد من الجارية والآخر من الحر دلوقتي احنا فاهمين لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد يعني ايه حسب الجسد هنا مشورة بشرية تفكير بني ادمين ربنا ما قالش حاجة في الموضوع واما الذي من الحرة هيطفي ما تقلقوش فبالموعد يعني اسماعيل جه حسب الجسد لكن اسحاق جه وعد وكان ذا وكل ذلك رمز يبقى خلي بالكم مش احنا اللي بنجتهد عشان نفسر ده العهد الجديد اللي فسر يعني ما سابلناش مجال لأن هاتين هما العهدين اللي هي ابن الجارية وابن الحرة دول يمثلوا عهدين مع الله مرحلتين في العلاقة مع الله أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر لأن هاجر هو جبل سيناء في العربية شوفوا بولس بقى الجبار في اللغات كمان هل عارفين هاجر يعني ايه يعني سينا بالعربي كان في لغتهم القديمة كده فده كان إشارة لمين هاجر هنا إشارة إلى الناموس اللي استلموه في سينا وإلى اليهودية اللي بدأت عند موسى وإلى علاقة العبيد اليهود بالله السيد لأن هاجر كانت عبدة فاليهود رمزيا إكوال لمين هاجر وابنها لأن علاقتهم بالله علاقة عبيد وعلاقة خوف ممثلة في جبل سينا اللي استلموا فيها الشريعة برعب وكانوا خايفين جدا من ربنا وما كانش في وعد في الموضوع اليهود ناس جزدانيين 100% علامة الختان هي اللي تقول ان هم بتوع ربنا كلام جسدي كلام حرفي ذبايح وفروض والتزامات جسدية ملهاش دعوة خالص بالحياة الروحية فبيقول هاجر هي جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة الحضارة بالنسبة لبولس ساعتها اللي هي أورشليم بتاعت اليهود دلوقتي فإنها مستعبدة مع بنيها يعني اليهود ما زالوا عايشين عبيد في عبودية لله وأما أورشليم العليا السماء التي هي أمنا جميعا الكنيسة بتاعتنا العهد الجديد فهي حرة بمعنى إيه إحنا ولاد الحرة لأننا ولاد الإيمان مش ولاد الختان اليهود وغيرهم ولاد الجارية بمعنى ان علاقتهم بالله علاقة عبودية علاقة خوف علاقة نفموس حرفي علاقة ختان جسدي علاقة فرد ورعب وخوف علاقتنا احنا علاقة سارة الزوجة الشرعية الابن الحقيقي الشرعي اللي اتولد بوعد واللي خد البر بالإيمان مش بالختان فاهمين المفارقة يبقى احنا تبع سارة وسارة هي الأصل وسارة هي المهم اتأخرت صحيح وضعفت ياما لكن هي الأم فيقول فإن أما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة لأنه مكتوب في حتة تاني افرحي أيتها العاقر التي لم تلد اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض لأن أولاد الموحشة الموحشة اللي هي المهجورة اللي هي هاجر كان في الأول أكثر من التي لها زوج يعني سارة اللي إبراهيم جوزها ولاد الجارية أكتر من ولادها فاهمين؟ ما عندهاش هي عيال وهي الزوجة والجارية عندها عيال وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق ولاد الموعد إحنا يا جماعة مش ولاد جارية إحنا ولاد كنيسة العهد الجديد ولاد الحرية إحنا بنعامل ربنا كأب ربنا اختارنا أولاده مش عبيده وادانا روحه مش ادانا علامة في جسدنا ادانا روحه هو حاجة ما يدهاش أب فينا لولاده نحن نظير إسحاق أولاد الموعد ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا فهمتوا؟ هيفضل ما فهمتش حاجة؟ طب أقول أهو هيفضل ولاد الجارية يضطهد ولاد الحر لأنه بعدها بكم سنة لما إسحاق اتولد لقوا إسماعيل بصوته ما هو إسماعيل أكبر منه ب 13 سنة فلما اسحاق بقى ابن اربع خمس سنين بقى اخوه الكبير ابن الجارية بقى يحتقره ويضطهده وساعتها سارة هتتعفرت وتقول له اطرده هو وامه فهيجري لابونا لربنا يقول له اطرد اسماعيل ابني قال له معلش اطرده لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا هنفضل كمسيحيين مضطهدين من الجبهتين هنفضل كده لكن ماذا يقول الكتاب في الآخر الحكاية ما تمشي إزاي اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حر أشكركم على طول البال